بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكالمات فذا الكون محور الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونسترضيك ونستغفرك ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي وأحبتي تحدثنا عن ذكر الحيوان إجمالا في القرآن ثم تحدثنا عن سلوكيات الحيوان في القرآن ثم بمشيئة الله وفضله ومنه وكرمه تحدثت عن منتجات الحيوان في القرآن وقلنا كيف ينتج اللبن الذي يشربه بلايين من البشر على مدار الكرة الأرضية كلها ولكن سر إنتاج اللبن في قرآننا العظيم وتحدثت عنه علميا وكيف يخرج ثم تحدثنا عن اللحم وعرجنا على الأضحية بما أننا في هذه الأيام نتعرض لهذه النفحات الطيبة الطاهرة التي بدأت منذ ساعات بسيطة ببداية العشر الأول من ذي الحجة فتكلمت عن الأضحية ثم أتحدث بمشيئة الله هذه الليلة في الحلقة الثامنة من برنامج الحيوان في القرآن عن البيض منتج من منتجات الحيوانات تحديدا الطيور لأن الثدييات لا تبيض مين اللي بيبيض الطيور والبر مائيات والزواحف لكن نستهلك ونأكل يوميا في طعامنا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بيض الطيور ما هي الطيور التي تبيض البط الوز الدجاج النعام السمان اللي بيضه بيعتبر من المقبلات في يعني أغلى المحلات اللي بتقدم الوجبات بيض السمان من المقبلات الحاجات اللي تزود الشهية زي الطرش عندنا كده وكثير من الطيور تعطينا البيض وانتوا عارفين منهجنا التأمل لا نتحدث عن الحقيقة العلمية فقط بل نوظفها ونسقطها على الواقع هل ذكر البيض في القرآن وهل تأملت كيف تنتج هذه البيضة كيف يتكون الجنين داخل البيضة حتى يخرج لك كتكوت ثم يصبح دجاجة تأكلها ما احنا قلنا ان احنا برنامجنا تأمل وقراءة اول آية في القرآن اقرأ اقرأ ايه اقرأ قراءة شكر وعرفان حتى لو انا مش عالم اقول الحمد لله على كوباية اللبن دي ده خرجت بأعجوبة خرجت بمعجزة ربانية وظف لنا جيش من البشر عشان كوباية اللبن دي تخرج آمنة فأقول الحمد لله او ان انا اتأمل واقرأ فيها قراءة بحث وايمان حتى لو ما شربتش اللبن او كلت البيضة او كلت العسل ان انا ابحث وتبقى موضوع حلقتنا النهاردة بتخرج ازاي قيمتها الغذائية ايه بتيجي منين ثم اسقطها على الواقع اللي في القرآن يقول تعالى في سورة الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين اللهم اجعلنا جميعا واكتبنا عندك يا رب العالمين في هذه الليلة من أهل الجنة اللي يدخل الجنة يتمتع من ضمن المتع برؤية وبالزواج بحور العين نساء جميلات طاهرات فربنا بيشبه حور العين يقول سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف ما بيبصوش لحد غير أزواجهم بس عين يعني هم قاصرات الطرف بس مش عمي عينهم واسعة وبيضة وفي منتهى الجمال كأنهن بيض مكنون عمرك تأملت هذه الآية ربنا ذكر البيض في القرآن اهو ومش بيض عادي ده بيض مكنون يعني ايه مكنون يعني ايه انا عايز اكن شوية طب تعالوا نجيها من القرآن نفسه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه معناها غطاء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم يبقى السر الستر خافي شيء يبقى مكنون معناها مصون محمي مستخبي مغطى مستور عن الأعين وعبث أي أد وكأن العش اللي فيه البيض اللي بيرقد عليه الطائر يحميه ويوفر له الحرارة ويوفر له الرطوبة ويوفر له عملية تقليب البيض عشان خاطر الكتكوت يطلع بحور العين في الجنة الجنة هي العش بتاعهم الجنة من الجنة يعني يستر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ستره فالجنة بتستر صاحبها اللي جواها حديقة كلها أشجار أشجار ملتفة بتستر اللي موجود جواها فكأن الجنة ستراهم محدش يشوفهم غير أزواجهم بس ولذلك قال في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بيض مكنون طب والبيض لو اتكشف تعال بقى نرجع على الحقيقة العلمية ناخد نخرج من بوتقة الدين سنة شوية والكلام عن الدين ونخش على الحقيقة العلمية اللي كل العلماء حتى اللي مش مسلمين يعرفوها لو البيض ده ما كانش مكنون ما اترقتش عليه ما توفرلوش درجة حرارة ودرجة رطوبة معينة لكل نوع من انواع الطيور ودرجة تقليب وكمية من الغذاء للأم في الأول عشان ترضها هل هيفقس؟ لا عشان كده في عالم المفرخات اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيلم عمر ما البيض يفقس إلا إذا تعرض لحرارة معينة والحرارة دي مش كل يوم زي بعضها دي بتقل يوم عن يوم بتقل ليه؟ لأن مقدار التمثيل الغذائي اللي جوه البيضة الكتكوت اللي عمال يطلع حرارة وخلاياها عمالة تاكل وتشرب وتستفيد الحرارة اللي طالعة خلت الحرارة كتير وانت موفر له حرارة خارجية ممكن الكتكوت يموت فبتقلل الحرارة لكن الرطوبة قال لك العكس تزيد تزيد ليه لان الرطوبة لو قلت وبقى في جفاف السوائل اللي جوه البيضة السوائل اللي جوه البيضة هتقل وبالتالي الكتكوت يموت تبص للمفرق تلاقي الكتاكيت ماتت مفيش حاجة بتفقس ده عالم تاني عالم تاني انا عايزك تستشعر قراءة بحث وايمان وتتأمل وعايزك تستشعر قراءة شكر وعرفان وتبص وتشكر ربنا على الفرخة اللي بتاكلها دي والبيضة ياما كلنا بيض على الفطار الصبح ياما تأملت مرة بيضة تعرف ان البيضة في المنام مفسري الأحلام يقولوا الكلام ده تعني المرأة في المنام تعرف ان البياض الخارجي ده يعني الفضة والصفار يعني الذهب تأملت مرة هذا البرنامج بينمي فيا وفي حضراتكم التأمل لأن ربنا بيقول في سورة الحج احنا بصرد الحج هذه الأيام وبندعو لكل الحجيج اللهم اجعلنا مثلهم في كل عام بإذن الله وتقبلهم بيقول ايه في سورة الحج يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويقول أيضا في سورة سبأ يقول إيه سبحانه وتعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا وبعدين ثم تتفكروا آه يقول علماؤنا علماء التفسير قد هيأهم الله للتفكر يعني العبادة بتاعت التفكر اللي انت بتعملها دلوقتي وانت بتتفرج عليها على الحلقة على قناة الرحمة محتاجة انك تهيئ نفسك كأنك هتقيم الليل ما انا بقول لك الحسن البصري بيقول ان تفكر في آية تأمل في آية واحدة بس آية واحدة بس لو خدنا آية طول الحلقة خير من قيام ليلة انت بدخول العشر ال- الأوائل من ذي الحجة أول عبادة تبدأها قبل قيامك لليل في الثلث الأخير إنك تتأمل يعني دي عبادة عبادة أشد من قيام ليلة بحالها بل ابن القيم بيقول أفضل من عبادة ستين سنة لأن باختصار قبل ما نشوف الفيلم إن عبادة التفكر عبادة قلبية لكن العبادات بتاعتنا نقوم بيها دي عبادات جوارحية بالجوارح والقلب ملك الجوارح بل هو اللي هيقودهم فلو تفكرت ونظرت واعتبرت أبصرت ولو أبصرت علمت ولو علمت فهمت ولو فهمت سوف تعمل وده المطلوب ان احنا نعمل هذه الأيام بل وكل الأيام يبقى التفكر هو الوقود بتاعك مخ العبادة نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف البيض بيخرج ازاي من الطيور ونشوف ازاي حور العين ربنا شبههم بالبيض لجمالهم ولان البيضة بتبقى محدش بينالها الا اللي يقشر القشرة بتاعتها بس هو اللي بيستطيع انه يتناولها كذلك الرجل اللي يدخل الجنة اللهم اجعلنا من اهلها هو فقط اللي هيتمتع بحور العين في جمالهم وفي آه، آه، ما حباهم الله به من اسرار بإذن الله تعالى نراها في الجنة لو مكتوبنا من أهلها نشوف الفيلم مع حضراتكم ونرجع لكم نتناقش في هذا التشبيه الجليل البديع ادي أول حاجة الفراخ اهو الطيور اللي بتدينا البيض أول حاجة الدجاج جنس من الأجناس اللي بتقعد 21 يوم راقدة على البيض 21 يوم خدوا بالكم مكنون لازم توفر له حرارة لازم توفر له رطوبة وادي البط اللي بيقعد اكتر من 26 يوم راقد على البيض كل بقى طائر وكل سبيشيز وليه الايام بتاعته اللي البيض يفقس فيها وادي الوز اللي بيقعد نفس الفترة تقريبا فترة البط اكتر من 26 يوم 27 28 راقد على البيض وادي الحمام ايضا بتدينا بيض من الطيور حمام وادي الرومي اللي بيقعد اكتر من 25 26 يوم راقد على البيض بيض الرومي يبقى الفراخ والحمام والبط والوز الرومي وادي السمان اللي قلنا البيض بتاعه يعتبر من المشهيات او المقبلات نتيجة احتوائه على فيتامينات كثيرة تفتح الشهية وادي النعام اللي بيقعد اكتر من 38 يوم راقد على البيض هنشوف فيلم كامل في قبل اخر الحلقة ازاي النعامة بتحمي بيضها الرحمن الرحيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون
هنتفرج دلوقتي ايه هي مراحل تكوين الكتكوت داخل البيضة بيضة اللي احنا شايفينها من بره دي بيضة ومقفول عليها القشرة ايه اللي بيحصل عشان الكتكوت يفقس في الاخر اول حاجة بعد عملية الاخصاب ونزول البويضة لمنطقة القمع بتلتقط بالحيوان المنوي ويتم تخصيبها النقطة الحمراء اللي شوية في النص دي معناها حصل اخصاب اهي النقطة الحمراء اهي تظهر بقى باختبارات معينه بنعملها بان احنا اوضه مظلمه ونحط شمع ونشوف البيض اللي اتخصب ايه ادي الشرايين بدات تتكون هو سبحان الخالق العظيم ثم تنتقل الى منطقه الشرايين بقى كترت اهي والاجهزه اهي شوف بدات بقى تتكون ايه الراس والعينين والاجهزه الداخليه الجهاز التنفسي والجهاز البولي والدوري هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه شوف شوف الكتكوت بيتكون داخل البيضة ازاي على مهله خالص ياخد وقته وبيتم طبعا انتاج حرارة عشان كده قلت لكم ان احنا اثناء المفرخات واحنا حاطين البيض ده عشان تتذكروا في اخر الحلقة بنقلل الحرارة شوية عشان الحرارة بدأت ترتفع والا يموت الكتكوت داخل البيضة وبيتغذى من المح اللي قدامه ده الجزء الاصفر ده ده غذائه زي ما الطفل في بطن امه بيتغذى عن طريق ال umbilical cord او الحبل السري بدات تتكون له عينين اهو عين يمين وعين شمال والمنقار الصغير قدامه اهو وبدأ ياخد وضع معين في البيضة كل ده هو التصوير جايب لك هو داخل البيضة سبحان الملك العظيم وبعدين بدأ يبقى وضعه وضع الخروج المنقار تحت اهو شايفينه مع أقصى اليمين والعينين بدأ بقى الطائر واضح اهو خلاص كل ده هو جوه وبيستعد للخروج وبدأ بقى استنفذ كل ال- آه، الغذاء بتاعه وكل كل المادة الغذائية فبدأ بقى الريش وبعد كده خرجنا وبقى كتكوت يافع وجميل زي ما حضراتكم شايفين كده أحد أساسنا بيقول إن أقوى مخلوق في العالم هو الكتكوت قلت له ليه؟ قال لي عشان هو الوحيد اللي يخرج من البيضة ياكل أي كائن في الدنيا حتى الأسد الأسد اللي بيخاف منه يخرج يرضع فترة وأمه ترعاه أسبوع ويبقى عينيه معرفش عاملة إزاي وبعدين يكبر ويتعلم الصيد لغاية لما بيبدأ ياكل إلا الكتكوت يخرج من البيضة يبدأ يجري على العلافات والمسائي ياكل ويشرب هنا جايبين لك فرخة اهو بدون مزرعة وغيره وبدون الإنتاج الكبير الضخم ده فرخة عادي بتبيض إزاي بتبيض وإزاي لمرحلة انها تطلع البيضة دي صعبة جدا زي ما الست بتولد بالظبط عزكم الله يعني انا حبيت اغلق الصوت لكن الصوت هي بتنازع وبتصرخ وكل الفراخ اللي حواليها اللي انتوا شايفينها دي كانها بتأذرها ها اهي نزلت اهي ادي البيضة نزلت اهي خد بالك عشان لما تيجي تاكل بيضايه مسلوقه او مقليه او البيض دخل في اي اكل من اللي انت بتاكله عايزك تستشعر نعمه ربنا سبحان الخالق العظيم جبنا لك صورة مقربة اهي بقى دي اخر حتة في الجهاز التناسلي او في كيس البيض او قناة البيض بتاعة الفرخة بيسموها المهبل الحتة الحمراء اللي قدامكم دي عضلاته قوية وشديدة هي اللي بتطلع لك البيضة شوف هي عمالة تحاول فرخة اهي عمالة تحاول البيضة اتكونت جوه وعشان تتكون خد بالك بقى هي بتقعد جوه اكتر من حوالي 24 ل 30 ساعة أيوة نزلت اهي آخر مرحلة فيها بعد ما يتكون الصفار والبياض والأغشية الجنينية بيتحط عليها الكالسيوم كربونات أو الجير الجير عشان يرسب لك القشرة البيضة اللي بره القوية دي اللي بتخلي البيض محمي أو صاحبها بقى كأنه بيحييها يقول لها شكرا على انك انت بتطلنا النهارده بيضه من نزولها للبيضة اللي بعديها يعني ل- لالتقاط بويضة أخرى من قبل الأوفيدكت أو آه، آه، قناة البيض من نزول البيضة دي لغاية ق- بويضة ثانيه تتخصب أو ت- تخش نص ساعة بالظبط فتعد 20 ساعة و24 ساعة تانية وتنزل بيضة هنا جايب لك فيلم إن الفرخة ما عندهاش وقت تضيعه في بيضة لازم تنزلها شو عمالة تجري وبتصارع الحيوانات وتصارع البنت اللي بتجري على العجلة وتصارع القطر تجري لأنها عندها وقت لازم تبيض فيه البيضة خلاص قربت حيوانات بتسمع الكلام حتى بتحترم إشارات المرور وواقفة قدام الإشارة وتقف وبعدين تعدي الشارع وتروح للسوبر ماركت اللي انت هتشتري منه البيضة وتقول لهم استنوا انا لازم ابيض بيضة كمان اهو وبيضتها فعلا والراجل واقف متعجب منها تعجب عجيب على هذا الدأب في الحيوانات والدواب اللي هي مش مكلفة اللي هي هتبقى تراب يوم القيامة انت بقى مكلف يا ترى بتقوم بواجبك في الميعاد المحدد ولا لا هنا جايب لك المراحل بتاعت الكتكوت بعد ما نمى ازاي بينقر بالمنقار بتاعه البسيط الضعيف ده ثبت علميا ان في منقار بيطلع له صغير كده حته قدام المنقار كده صغيره مدببه عامله زي الابره هي اللي بتخترق البيضه وربنا سبحانه وتعالى خلق له عضلة قوية في عنقه بيضرب بيها ويخرج بره البيضة العضلة بتختفي أول ما يخرج الكتكوت وكذلك المنقار زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل أو خرج بره البيضة احنا شايفين طبعا البيضة ايه لونها بني وده معناه ان في صبغه اسمها صبغه البورفرين في ال oviduct او في قناه البيض بتفرز تعمل لك اللون البني ده لكن لا فرق بين البيض البني والبيض الابيض في القيمه الغذائيه مفيش فرق لكن بعض العلماء قال في فرق في السمك بس ان البيض البني سميك شوية عن البيض الابيض خرج الكتكوت اول الحياة بمجرد ما يقوم محدش يوقفه ولا يقول له لسه ارضع ولا امشي مع امك اتعلم اول ما خرج عايز ياكل اهو يبدا ياكل عادي في العلافات و- وخلاص بقى كتكوت وحياه بدات وهيبقى فرخه ياكلها انسان في يوم من الايام وكان في الاول بيضه عايز اقول نرجع للتشبيه تاني كانهن بيض مكنون انتوا عارفين حور العين نرجع بقى لحور العين سيبنا من البيت شويه انتوا عارفين حور العين لمين حاجه بسيطه قوي لواحد كظم غيظه يعني ايه كظم غيظه حق الله تعالى بيقول والكاظمين الغيظ غضب شديد داخلي طيب ناخد اتصال السلام عليكم الاستاذ خليل السلام عليكم سنتر مشاريع الحريه حدائق المعادي نعم عايز اسال سؤال اتفضل يا مولانا اما نيجي نفقش البيض بلاقي فيه نقطه حمراء نعم هل البيضه تعتبر فزه ولا نستكملها حاضر عينيا الله يبارك لك يا دكتور استاذ خليل سأل سؤال جميل عن ام محمد السلام عليكم السلام عليكم ام محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا دكتور ايوه يا فندم اتفضلي لو سم... لو سمحت يا دكتور أنا بجيب الفراخ حلوة وكويسة وكده وبربيها اه وبسأل عليها بتو- تروح متلوية كده اه و... وبسأل أنا معرفش إيه اللي يجرى لها اه بس معلش هسألك ورد عليا بعد ما أخلص عيني تعرج يعني ما تعرفش لا، توصل للاكل لا رقبتهم نعم رقبت... رقبتهم بتتلوى رقبتهم كده نعم نعم اه نعم حاضر بتتلوى كده وما- ويت- ويتنفضوا كده حاضر والله عيني هم زعلانين وحلوين ويخ- ويخفوا وي- وياكلوا ببعضيهم نعم حاضر اه اجيبك ان شاء الله ابو شريف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم.
ازيك يا دكتور سامح الحمد لله آه تحياتي ليك في الله الأول يسعدك و- حبيبي.
أنا ليا السؤال بتاعي شقين معلش نعم.
هتعبك معايا لا ولا يهمك هو الموضوع بتاع الحلقة النهاردة موضوع مم- موضوع يعني حضرتك ممتاز أنا ليا سؤال فيه وليا سؤال بمناسبة إن اللي موجود في الشارع الم- المصري حاليا هو موضوع الأضحية نعم حبيبي فمعذرة أنا والدي ووالدتي متوفيين فهل نعم.
يجوز إن أنا أضحي عنهم نعم نعم يجوز أضحية إن أنا أجيب الأضحية نعم نعم وأضحيها لأنها قربة لله وتتصدق بيها عليهم وما نعم.
بتحسب ما بتحسب ليش أنا فيها لا محسوبة لك طبعا انت لما أنا- تعمل انت لما تعمل سبيل لوالدك ووالدتك معاك ليك الاجر وبرضه اجر البر واجر الصدقه ويوصل لهم باذن الله تعالى يعني وأنا يجوز.
بجيبها تبقى في نيتي إن أنا دي لأمي وأبويا وأنا معاهم نعم يعني ده يجوز طيب السؤال آه، الثاني.
آه، آه، الشق الثاني طب أنا لو دلوقتي جبت الأضحية أيا كان ع- عجل مثلا نعم وهو قدامي كويس ما فيهوش حاجة وجبته وال- وذبحناه واكتشفت دلوقتي ان ال- آه، عرفت ان ال- ال- العجل دوت غير طبيعي لان لقيت الكبد بتاعه لونه مش مش هو ده اللون الكبده اللي لونه إحنا ايه بنجيبها.
بالظبط لونه ايه يعني شفت حضرتك من شويه كنت جايب انت لون البيضه بتقول ايه لونها ايه بني اه في بني وفي ابيض اه هو ال- اللون البني ده آه نفس اللون ده بس غامق سنه مش آه.
اللون الاحمر او البني آه، المحروق بني- اللي احنا بني غامق.
بنعرفه طب ما- طب ما البني الغامق ده لون الكبد الطبيعي ده انت لا، اللون تقلق لو كان البني- في آه، آه، نقط حمراء البني الغامق اللي حضرتك قايل ايه البني الغامق دي بني فاتح اه بني فاتح لا دي مشكله هل اللحمه بتاعها يجوز ان انا اطلعها ولا كده ايه نعم اجيبك ان شاء الله على ربنا يعزك الله يكرمك الاستاذ سيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عليكم ورحمه الله وبركاته وبركاته
اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور الحمد لله حبيبي ايه عامل يا دكتور الله يكرمك يا رب الله ربنا يبارك فيك ويديك الصحه ان امين شاء يا رب الله انا وانت والسامعين والسامعات والله برنامجك والله يا دكتور شيقنا جوه والله الله يصلح لك الاحوال يا رب ويرزقنا الاخلاص اللهم امين امانه يا شيخ بالله عليك ادعي لنا يا دكتور نعم حاضر حاضر ادعي لنا يا دكتور باصلاح ربنا لنا يرفع زوجك قدرك يا رب.
الحمد لله صالحه يا رب ربنا يرفع قدرك ويثبتك على الحق في الدنيا يا رب ويرزقني الفردوس الاعلى في الاخره وحور العين اقول بالله تعالى التوفيق طب نجيب على الاسئله بسرعه برضه في صميم الحلقه بفتح البيضه يعني بعد ما اسلقها وابدا اكلها بلاقي الصفار في نقط حمراء ده نتيجه تهتكات في الاوعيه الدمويه الصغيره اثناء عمليه نزول البيضه ودي لا شيء فيها لكن مفيش شك انها بتخلي البيضه دي grade 2 يعني درجة نمرة 2 مش مش درجة نمرة 1 انك تلاقي blood spot نقطة دم نقطة آه، نقطة لحمية ده معناه ان البيض ده نمرة 2 لكن صالح للاستهلاك وبعدين في التجربة جميلة جدا يعني كوباية المية اللي قدامي دي لو انا حطيت فيها بيضة دلوقتي لو البيضة طفت فوق على سطح الماء معناها البيضة دي فاسدة لان المفروض ان البيضة ما فيهاش غازات الغازات تيجي منين تيجي من النمو الميكروبي الميكروب ينمو فينتج غاز فبالتالي البيضة تطفو اي غاز في الدنيا هو يطفو طيب اذا البيضة نزلت تحت ووقفت على سيفها كده ده معناه ان الغازات بدأت تزيد سنة صغيرة صالحة للاستهلاك لكن مش بيض نمرة واحد ايه بقى البيض نمرة واحد انك تحط البيضة في كوباية المية تنزل البيضة نايمة ده معناه ان مفيش اي ذرة هواء يعني الخلية الهوائية اللي هي الارسل اللي هي في الحتة العريضة من البيضة اللي ربنا حاططها عشان خاطر تنفس الكتكوت الجزء ال- الواسع ده معناه مفيهوش هواء معناه مفيش اي نمو ميكروبي عشان كده بنصح لما نيجي نحط البيض في ثلاجاتنا بيض المائدة يعني ان احنا نحطه على الحتة الضيقة على الحتة الضيقة مش الحتة الايه مش الحتة الواسعة طيب السؤال الثاني آه، آه، آه، ال- أم محمد بتقول الفراخ العرق بتاع الرقبة ده معناه نقص فيتامينات لان الفيتامينات هي اللي ماسكه منطقه الأع- الجزء بتاع الاعصاب ده كله تغذيه الاعصاب واعصاب الرقبه بتتاثر بنقص فيتامين ب واحد ويمكن آه، كنت عايز اجيب لكم آه، فيلم ازاي الكتكوت بيخرج بعد ما خرج من البيضه بيخرج باصص للسماء بيسموه star gazing posture الناظر الى السماء نتيجه ايه هو طبعا مش بيناظر الى السماء مش بيتامل زينا لا لو نتيجة ان ال brachial nerve او ال- ال- العصب الموجود في الرقبة اتأثر نتيجة قلة فيتامين B1 او ال thiamine pyrophosphate او فيتامين B1 اللي بيتأثر بيه ال- الاعصاب نتيجة ان الاعصاب معتمدة في التغذية على الكربوهيدرات وهذا الفيتامين بيعمل تمثيل جيد للكربوهيدرات كويس يبقى احنا نديهم فيتامينات ودي موجودة كإضافات أعلاف في كل حتة من مراكز البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية طيب برضو بيفترسوا بعض قلة البروتين وقلة الملح وقلة الإضاءة يبقى نهتم شوية بالملح في الأكل والبروتين بتاعهم بيجيب لهم كسب أو القطن يعني اللي هو عفوا ال- فول الصويا فول الصويا يتضاف في علف الدواجن عشان يرفع البروتين فبالتالي يقلل من هذا الافتراس أبو شريف طبعا السؤال الأول جاوبناه عليه اللي هو بتاع ممكن يهدي لأمه وأبوه عليهما رحمات الله ممكن طبعا يهديهم وبالنسبة للعجل آه، الكبد لو في مشكلة تخلص من الكبد لكن أهم حاجة أنت عندك بعد ما ذبحت نزف جيد يبقى اللحمة كويسة طالما ما ظهرش على اللحمة نفسها أي مشاكل أو أي آه، آه، ريحة ودايما برضو بنصح آه، شيء بشيء يذكر بس عشان وقت الحلقة قال بسرعة ان في تجربه اسمها boiling roasting test يعني تجربه الغليان والقلي حته لحمه انا جبتها شاكك فيها مش عجباني غليتها بشويه ميه واشم بس الريحه بتاعه الشوربه بتاعتها اذا مش عجباني ما اكلهاش لو طلعت منفره ما اكلهاش طلعت كويسه يبقى اكلها باذن الله تعالى كذلك لو حمرتها ايضا ال- آه، آه، آه، النقط الحمراء اللي ممكن تكون في الكبد دي مشكلة ممكن نستبعد هذا الكبد ونشوف برضو القلب أخباره إيه والرئة يكون في التهابات رئوية ودي بتتم على إيدين آه، أساتذتنا آه، بتوع الرقابة الصحيحة على اللحوم في المجازر عشان يوفروا لنا لحمة آمنة أستاذ سيد بيقول لي ادعي له ربنا يا رب يرفع قدرك وأنت اللي تدعي لي بإذن الله تعالى طيب أقول وبالله تعالى التوفيق حور العين ثمنهم غالي جدا كظم الغيظ انت حاولت تكذب غيظك قبل كده هيجان وغضب ومشاعر جياشة شديدة بعنف في صدرك وانت تكظمها خد بالك معايا بقى يعني تسترها عنها تطلع على جوارحك يبقى سامع شتمتك بودانك وقادر انك ترد قادر خد بالك من الحته دي مش ضعيف هو قادر يرد ومع ذلك ما يردش ده جزاؤه ايه جزاء ما رواه الترمذي وأبو داود سند الحسن من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من حور العين يختار من حور العين ما شاء يبقى مهر حور العين ايه اللي هم زي البيض اللي احنا بندرسه النهارده مهر حور العين ايه اكظم غيظك اصبر اصبر على جهل الناس واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا ده احنا عايزين نرتقي لدرجة اعلى من كظم الغيظ الحلم والاناه ثم الاحسان نشوف الفيلم الثاني اللي مبين لنا خواطر جميلة قوي كانت جت للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله انه قال الآية اللي احنا بصلاتها دي كأنهن بيض مكنون قال انه تحديدا يقصد بيض النعام اشمعنى لانه اكبر في الحجم وابيض وده فعلا آه، تشبيه جميل لحور العين اللي النبي عليه الصلاة والسلام وضح ان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن يعني انا ممكن يكون عندي بياض لكن البياض بتاعي مش زي بياض البيضة تخيل نساء بياضهم زي بياض البيضة ومكنونين مستورين عن الأعين ما شافهمش حد قبلك أبدا وما بصوش لحد قبلك ما اشتقتش في العشر ليالي دول نجتهد ونقيم الليل ونتصدق ونصل الرحم حتى نفوز بالجنة حتى نفوز بالجنة طيب نشوف الفيلم ونشوف النعام ازاي بيحافظ على بيضه عشان يبقى مكنون ويوفر له درجات الحرارة والرطوبة والتقليب والأكسجين وقلة ثاني أكسيد الكربون وقلة الأعداء عشان خاطر البيض يفقس ويبقى نعام ونشوف بعد كده إنتاج صيصان التسمين إزاي بيطلع من البيضة دي الفرخة في الآخر ونستهلكها نشوف مع بعض بإذن الله ثم نعود لحضراتكم تفضلوا معانا هنا جايبين لك النعامة اهو شوف بتحاول ازاي تبيض البيضة شوف بتحاول ازاي ستريس صعب موقف صعب اتكونت في حوالي 20 25 30 ساعة جوه جسمها في قناة البيض ثم بتحاول انها تنزلها عن طريق الجزء الاخير من قناة البيض اهو قامت اهو سعيدة جدا انها نزلت هذه البيضة بس في حاجة بقى في مرحلة الدفاع عن البيض ده قطيع النعام اهو شوف بيدافع ازاي بقى عن البيض اللي هو باضه خدوا بالكم خدوا بالكم ان النعام سريع جدا ازاي اسرع حيوان على ظهر الارض هو الفهد من ضمن الحيوانات السريعه بعديه ذكر النعام بالذات اسمه الظليم بيتناولوا هنا بعض من الحجاره حتى تساعدهم على هضم الطعام لان داخل جسم النعامه دي حوصله كبيره بتهضم فيها الطعام شوف ربنا حماها طبعا بريش ناعم جدا انا عايز اوصل للحظة الحاسمة وهي لحظة التقاتل على انها تحمي بيضها وترقد عليه اكتر من 40 يوم حتى يفقس خد بالك شوف شوف هي بتستعرض لك دلوقتي بتقول لك انا عندي ريش اهو ربنا حباني بيه الريش ده ناعم مش عند اي حد غيري النعامه سبحان الخالق العظيم سريعة جدا لدرجة ان الظليم ده كانت لقب من القاب اخو عنتر بن شداد كان اسمه شيبوب كان دايما يقول عليه انت كالظليم يعني ذكر النعام لانه سريع وهنشوف سرعته دلوقتي ادي البيض حطيته في حفرة وخايف عليه وكل شوية تقلبه يمين وشمال عشان كل جزء في البيضة يناله جزء من الحرارة وبالتالي الجنين وهو بينمو زي ما انتم شفتوه في المراحل في الاول يقدر ينمو شوف بقى هيجي قرد اهو وانتم عارفين لما قلت لكم ان اليهود ربنا مسخهم قرود لان عندهم عبث يحبوا يسرقوا الغير ويسرقوا الارض شوف جه على الجاهز عايز ياخد بيضه من البيضات هي شافته خدوا بالكم بقى شوف الشراسه بتاعتها شوف الشراسه شوف ال... شوف السرعه شوف ده قرد يعني المفروض ان هو يطلع فوق شجره يبقى اسرع منها ومع ذلك هي هتجري وراه ونفسها اطول البيضة طبعا بتقع منه لانها تقيلة عليه البيضة اتقل من مستوى القرد الصغير ده شوف ولا علم علمكم ممكن تموته لانها لو ضربته ضربة رفصته رفصة ممكن تموته شوف جابتها تاني وبترجعها بمنقارها تاني سبحان الخالق العظيم بترجعها تاني للحفرة عشان تنال جزء من الحرارة وكأن واحد واقف في معمل تفريخ وحاطط البيض وعمال اللي بعيد ده راجل اللي قدامكم ده راجل راجل العاب النعامة عشان خاطر يسرق البيض خدوا بالكم هي شافته وبفطرتها السليمة مش مقتنع انه انه انه, إنه نعامة بص عليه أه شوف بيبص له ازاي ايه ده نعامه ده ولا ده راجل هتكتشف انه مخادع ان ده مش نعامه وانه غرضه برضه انه يسرق البيض شوف سبحان الله جايب لك بقى بص بص التصوير جايب لك ازاي هو يقدم رجل وخايف منها وهي تقدم رجل وعايزه تهاجم عليه وبرضه متردده هو عايز ياخد البيض ولا لا شوف بدأ يرجع وبدأت تجري وراه هوب اهو هتقعد تجري مش هتسيبه مش هتسيبه لانها سريعه جدا هو بيحاول ان هو يقاتلها لكن ما قدرش طبعا جايب لك بقى النعام في الاخر بيمارس طقوسه شوف دي شوف دي ما زالت في معركتها مع الراجل والب- وبنتها فقست خلاص طلعت اهي طلعت من البيضه اهي خلاص بعد 40 يوم حصل فيها المراحل اللي انتوا شفتوها في الاول مش قادره تقف بعد كده وقفت في جنين يخرج من بطن امه يمشي على طول وياكل اه عالم الطيور الكتاكيب بتخرج من البيضه تاكل مباشره وتشرب ادي فرخ النعامه اهو وطبعا احنا عن طريق طريقه معينه في الريش اللي موجود في الاخر اخر حته في فتحه الشرج نعرف ده ذكر ولا انثى عشان لو ذكر نلحقه بالتسميد لو انثى يبقى هيبيض الضبع شافه انتوا عارفين الضبع يعني خسيس ياكل حاجه صاحيه ميته يعتدي باستمرار ضبعه هي شمت الضبع في معركتها مع الراجل جريت على الضبع هتلاقيها بقى منين من الراجل ولا من القرد ولا من الضبع كله عايز يهتك ستر هذا البيض خدوا بالكم من كلمة مكنون لازم يتستر البيض عن كل الأعداء دول لازم يتوفر له حرارة وتحط عليه ريشها الناعم ده عشان خاطر يفقس شوف اطمنت ان الضبع مشي وادي فقست واحدة كمان اختها اهي هنا بقى يبدأ فيلم بيوريك البيضة اهي بيضتها فرخة او بطة او وزة او حمام او ديك رومي او سمان بتوصل ازاي انها تكون كتكوت في الاخر بيضة هو على الرحم والسعة بقى مش هنمشي بقى ايه نظام بيضة على السطح لا ده الكلام ده انتاج كبير بالملايين في اكتر من 60 مليون طن بيض لو وزناه بال... مش بالعدد وزناه بال... بال... بالوزن بينتج على مستوى العالم من اكتر من 6.2 من عشرة بليون فرخة البيض اتحط في مفرخات واتقفل عليه شوف مكنون اهو بينفذوا الآية ان البيض لازم يكون عشان يتاكل وي... آه، كمائدة او عشان يفقس كبيض مخصب لازم يكون مكنون مستور هم بيقلبوه هنا بقى يقعد يتقلب عشان كل الأغشية الجنينية تاخد حقها في النمو ثم بيحطوه في الكرتونات اللي انتوا شايفينها دي الكرتونة دي اخترعها عالم اسمه جوزيف كويل سنة 1911 هو اللي اخترعها لوضع البيض بهذا الشكل وعدم تأثره إما بالكسر أو بالرطوبة أو بالحرارة الزيادة لا هنا يتحط في إطباق تكون ستراه وبالتالي يتم عملية الفقس بسهولة ويسر حرارة بتتوفر عليه وبيتم عملية مساعدة عملية الفأس بان احنا نفتح فتحة صغيرة فوق طبعا في الحتة الواسعة عشان كده بقول لكم حطوه على الحتة الضيقة حطوا البيضة على الحتة الضيقة الحتة الواسعة تبقى فوق وبعد كده بتيجي مكنة تعمل جراسبنج او انها تاخد البيض ده تاني وتحطه للمرحلة اللي بعديها يتحط عليه حرارة جديدة ورطوبة جديدة وبعد ما يعدي الوقت المسموح به اللي هو عدى مثلا في الفراخ 21 يوم بيبقى 18 يوم حرارة ورطوبة معينة والثلاث ايام التانيين حرارة ورطوبة معينة يبدأ الكتكوت يخرج زي ما انتم شايفين بهذا الشكل ويقف على طول خلاص كتاكيت طلعت اهي من البيض اللي انتوا حضراتكم شفتوه وكل كتكوت عنده منقار وكل كتكوت لوحده كائن ولوحده حياة ومزاج وسلوك طبعا احنا مش عارفين الكتاكيت دي قد ايه ذكر وقد ايه انثى مين فيهم الذكر ومين فيهم الانثى الذكر عشان يلحق بالتسمين والانثى عشان تلحق بالبياض فبيقوم فريق كامل من العلماء اللي بتجيبهم عشان خاطر عملية آه، آه، آه، آه، تحديد الجنس ايوه شوف ال- ال- المكنه ماشيه اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو ده الزغب اهو الزغب اللي في اخر حته في الكتكوت فريق كامل متخصص يعرف تماما السيره اهو ماشي ومليان كتاكيت يعرف تماما مين فيهم الانثى ومين فيهم الذكر شوف البيض ماشي ازاي الكتاكيت ماشيه ازاي شوف شوف على السير ويتم انتاج كتاكيت دي بقى وتروح على المزارع عشان نسمنها ونأكلها علف عبارة عن ذره وفول صويا وإضافات أعلاف وزيت وغيره وبعد حوالي 30 يوم 35 يوم يديني 2 كيلو وزن حي أو كيلو 700 أو كيلو 800 على حسب بقى معامل التحويل والشغل بتوع التغذية عشان يتر- يروح للفلارجي وانت تشتريه من عند الفلارجي تقول له اذبح لي بقى جوز فراخ ولا اتنين ولا بط ولا وز شوف ربنا سخر لك ايه سبحانه وتعالى عايزين نبدأ الليل العشر بالشكر عبادة الشكر اللي جايه من التفكر سخر لك جيش كامل عشان يجيب لك بيضة تسلقها وتاكلها الصبح الناس تقول لك آه، هتدوني سندوتش بيض شفت البيض جه ازاي جه بصعوبه في كائنات عانت وكائنات بتدافع عشان تجيب لك البيضه ديت ها وجيش من المهندسين الزراعيين والدكاتره البيطريين وجيش من المزارع والعمال وناس سهرانه وياخدوا جزء لو الحراره كانت تع- قليله وهي المفروض تبقى عاليه او العكس والرطوبه لغايه لما توصل لك عند الراجل بتاع البيض بيتباع كبيض مائده او لو كان مخصب وبيطلع كتاكيت يتم الحاقه في المزارع بالكتاكيت دي هنسمن ولا هيرجع تاني بياض زي امه لو كانت انثى ده عالم تاني عشان كده بقول لك ما تستهونش بكوبايه الميه اللي قدامك دي او طبق الفول او حت البضايه اللي قدامك سواء مقليه او مسلوقه ما تستهونش لان في جيش ربنا سخره لك امال بقى لو ربنا كرمك وكلت فرخه ولا ذبحت آه، خروف ولا بقره وكلت حته لحمه ده جيش من البشر سخره لك وانت بقى معاك شويه فلوس لو سمحت اشتري كذا جبت السلعه الغذائيه اللي انت هتاكلها يبقى انت عملت حاجه ما عملناش حاجه مجرد اسباب لكن الخالق العظيم هو صاحب هذا الرزق يقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم معنا اتصال أم أميمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وحضرتك طيبة يا فندم جزاك الله خيرا الله يكرمك آه، دكتور انا العام الماضي آه، ربنا كرمني و- وعملت اضحيه نعم فبعد ما جبتها و- وجزار اشتغل اتفاجئنا ان هي عشر نعم
فلحمها زوجي حلف ان هي هتترمى لا مؤاخذه للكلاب نعم عشان دي حرام تتاكل نعم وامي آه، رحمه الله عليها قالت لا آه، ما دام انتوا ما تعرفوش يبقى هي حرا- حلال نعم ورثت في الاخر إن لحمها آه، آه، آه، اديناه للكلاب نعم.
فايه ال- آه، يعني ده حرام ولا حلال ولا كان المفروض حاضر تتاكل أجيبك إن شاء تتفرع الله أجيبك جزاك الله خيرا يا دكتور.
جزانا الله السلام خير.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو ملك السلام عليكم أبو ملك اتفضل ابو ابو مريم ابو مريم أبو مريم اتفضل آه.
حبيبي ازي حضرتك عامل ايه؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا يكرمك انا بطلب من حضرتك الاول آه، طلب وبعد كده اطلب منك ان انت تسامحني لا أمر اول أب- آه، طلب أمرني.
ان انتوا تقدموا ميعاد ال- البرنامج شويه يقدموا معاد البرنامج حاضر عينيا آه، وتاني طلب انت تسامحني انا كنت فاكر البرنامج يعني كنتش بتفرج عليه قبل كده مفكره مش مهم بس لما جلست اتفرجت على الحلقه دي ما شاء الله يعني انا فعلا استقبل العشرة الاوائل باجتهاد وكده وجزاك الله الحمد خير.
لله الحمد لله وفقنا لذلك وربنا يكرمك وينفع بيك ادعي لنا بقى وانت بتصلي تذكر دلوقتي الإخوة في في يوم العشر الأوائل الله يسعدك ادعي لنا بقى وانت بتفطر بكره وانت بتصلي الليله دي حاضر ام احمد معانا ام احمد اتفضلي السلام عليكم الو
ايوه يا فندم السلام عليكم الو سلام الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله آه، بقول لحضرتك آه، هو البيض الاحمر آه، ولا الأ- ولا الابيض الاحسن يعني حاضر يا فندم حاضر القيمه الغذائيه يعني حاضر لا هو يعني اه في القيمه الغذائيه إن هو احسن يعني حاضر حاضر
ف- أجيبك إن شاء الله أقول بالله تعالى التوفيق أم أميمة الأضحية لما ضحوا بيها نفس اللي قلنا المرة اللي فاتت الأثر الصحيح عن سيدنا علي إن جاله واحد بيهرول وبيقول له يا علي إني اشتريت بقرة ثم اكتشفت أنها عشر آه خلاص هتولد اهي عشان أضحي بيها آه أشرب لبنها قال له فيما لا يضر بولدها يعني الزيادة عن حاجة الولد اشرب اللبن طب كويس وعند يوم العيد أثر صحيح اهو اذبحها واذبح معها ولدها قال فقهاؤنا تذبح الأضحية ومعها ولدها تزكيته بالذبح ويؤكل اللي انت هتسيبه لمين ما انت هتذبح أمه يبقى يجوز ومحدش يحرم حاجة إلا ما يسأل أهل العلم والله أعلم أبو مريم بيقول إن احنا نقدم معاد البرنامج بنخاطب الإدارة الموقرة وإن شاء الله بإذن الله تعالى يفعلوا كل خير بإذن الله تعالى بخصوص وتبقى خريطة للبرامج الموجودة بإذن الله وربنا يكرمهم ويعملوا معاد جميل يناسب حضراتكم بإذن الله تعالى طيب ايضا ام احمد البيض الاحمر قلناها في اول الحلقة يا ام احمد البيض الاحمر والبيض الابيض ايهما في القيمة الغذائية الاثنين زي بعض ولكن علماءنا قالوا ان البيض الاحمر اكثر سمكا في القشرة من البيض الابيض طيب انا عايز اقول ايه هي القيمة الغذائية بقى وده سؤال حلو لام احمد فتحته لنا القيمة الغذائية للبيض ايه البيضة عشان اطفالنا كتير قوي بيهربوا في كتير يهرب من انه ياكل الصفار وياكل البياض بس في العكس في يهرب من البيض خالص القيمة الغذائية عالية جدا للبيض بيحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء جسمك أنت كطفل أو كشاب مهمة جدا زي الميثايونين وزي اللايسين وزي التريبتوفان وزي الفينايل ألانين مش عايز أخش في تفاصيل علمية المهم الأحماض الأمينية اللي علماء قالوا هم 10 دي الأساسية مش متواجدوا في الجسم أبدا وما تكونوش من الجسم بتاع البشر هو بيكونوه في أجسام حيوانات تانية لكن في البشر لا فلازم ناخدها في الطعام ولذلك في شعب الإيمان الإمام البيهقي وإن كان الأثر فيه نظر في سنده نزاع بين العلماء لكن ذكر ذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن نبيا من الأنبياء اشتكى إلى الله الضعف ضعف جسمه يعني فأوحى إليه أن يأكل البيض أوحى إليه أن يأكل البيض وابن القيم عليه رحمة الله لما اتكلم عن البيض في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد كنوع من الأغذية في القرآن والأغذية النبوية قال إن الصفار ينفع جدا من فقر الدم ومشاكل الدم فعلا لأن الصفار فيه فيتامينات عديدة على رأسها فيتامين دي دال اللي هو فيتامين دال 3 اللي بيعمل الكالسيوم وبيعمل حاجات تانية في الجسم والبياض مهم جدا كبروتين مغذي للجسم وبينفع في حالات حروق الجلد لو بياض البيض ده حطيناه ولذلك داخل في شامبوهات كثيرة بتتعمل من البيض لو حطيناه على حرق يخلي الحرق ده عزكم الله بعد الحرق بيبقى في الكيس بتاع الحرق نفسه او الورم بيتملي بميه يمنع امتلاء الميه ده البيض الزلال فليه فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى ويمكن لما بقول لكم البيضة لونها ابيض كويس الابيض ده لون ايه بيوحي لك بايه اللون الابيض بيوحي لك بالنقاء بالصفاء يقول لك فلان ده قلبه ابيض خش بقى شوف شوف التامل على كظم الغيظ اصله بيكظم غيظه وعمره ابدا ما رد الاساءه بالاساءه لان قلبه ابيض فاستحق النساء البيض في الجنه حور العين خدوا بالكم ما احنا لازم نتامل ليه كظم الغيظ جزاء حور العين لأنك انت كبسطت غيظك انت سترته فالجزاء من جنس العمل برضه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أنا بكلمكم عشان بشحذكم وب... وبدفعكم وبدفع نفسي لقيام الليل الليلة دي أول ليلة وهتروح منك أول ليلة في ليلة العشر ابن كثير بيعلق على هذه الآية في سورة السجدة وبيقول من حور العين ربنا بيعدلهم حور العين في الجنة انت أخفيت العمل وقمت الليل ومحدش شافك أنا برضه لا تعلم نفس سواء ملك مقرب أو نبي مرسل جمال حور العين اللي أنا عدتهم لك في الجنة هل من مشمل للعبادة يا شباب بدل ما نتفرج على المواقع إياها هل من مشمل للعبادة بدل ما نتفرج على القيل والقال وبرامج التوك شو اللي عماله تزيدنا إرجاف وشك لا هل مشمل العبادة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وعلمائنا كلموا عن الكلام كتير وعرسهم الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان كلموا كتير فضل الأمن عشان عايزين نشتغل بقى عايزين نشتغل هلموا إلى العمل يلا بقى يلا نصوم النهار تسع الأول يلا نقيم الليالي كلها يلا نتصدق يلا نذكر خاصة بعد القرآن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يلا نقسم غزنا ما أنا صايم هرد الإساءة إزاي يلا بر الوالدين وكفاية عقوق يلا نصل الرحم وكفاية عق- قطيعة مهما كانت هي مهما كانت مهما كانت الدنيا ماشية ماشية يعني ماشية وهتمشي يلا نذكر ربنا سبحانه وتعالى لنكتب من الذاكرين الله كثيرا وبذكركم ان المنافقين ربنا قال عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا عشان كده في سورة الأحزاب قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بل شرع العبادات للذكر في سورة طه وأقم الصلاة للذكر الحج خمسين ألف جنيه اللي يدفعهم الإنسان يروح يحج ولا أكتر ولا أقل و- وبنفسه ويتعب ويروح عشان حاجة واحدة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات اللي هي الأيام العشر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تخيلوا يبقى الحج للذكر والصيام للذكر ذكر الجوارح وقيام الليل والصلاة للذكر ولا ذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أي أكبر ذكر الله لك أكبر من ذكرك له تفسير تفسير آخر الذكر أعلى عبادات أعلى حتى من الصلاة أنا مش عايز أطول على حضراتكم الوقت خلص والكلام عن البيض كتير والكلام عن ال- الأنسجة الداخلية في البيض وازاي بنتكون القشرة ديت وازاي الاقي بيضة من غير قشر كثير ما ينتهيش لكن احنا قلنا زي ما عودت حضراتكم تتكلم عن حتة دينية وحتة علمية ونقدر ندافع بيها عن النبي عليه الصلاة والسلام الحلقة دي مهمة جدا اهو البيض المكنون اتذكر في قرآننا وجبت لكم فيلم اهو البيض يعني ايه مكنون درجة حرارة درجة رطوبة والدفاع عنه وتغطيته ثم يفقس اه حور العين كده مكنونين مستورين في الجنة يا ترى هيكونوا من نصيب مين اكيد من نصيب المخلصين اللي سطروا العمل وكذبوا غيظهم وذكروا الله كثيرا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يرزقنا صيام التسع الأول من ذي الحجة ويغفر لنا بصيام عرفات ويغفر لنا السنة الماضية والسنة الآتية وأن يرزقنا قيام هذه الليالي ويرزقنا الحج والعمرة وأن يتقبل الحجيج ويرجعهم بذنب مغفور وحج مبرور وتجارة لا تبور إنه ولي ذلك والقادر عليه أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات